أدعوك ربي أدعوك ربي كي تشرف منزلي فاقبل ضراعتي فاقبل ضراعة دعوتي وتنازلي وقد انتظرت ولقد فتحت الباب عند المدخل فامكث معي يا سيدي يا سيدي وتفضلي نحن الضيوف وانت انت وانت رب المنزل يا مرحبا يا مرحبا ربي الكريم الطيب نفسي وبيتي نفسي وبيتي والعيال ترحب النور أشرق النور أشرق والملائك تصحب وقلوبنا من حلو طيفك حلو طيفك تطرب نحن الضيوف وانت انت وانت رب المنزل اجلس يا ربي اجلس يا رب المعالي ها هنا نلتف حولك نلتف من حول وأنت بوسطنا وخذ القيادة وخذ القيادة في يديك وما لنا واشرف على بيتي على بيتي ودبر حالنا نحن الضيوف وانت انت وانت رب المنزل هذا عشائي هذا عشاء محبتي المتزايدة من فيض نعمك من فيض نعمتك التي هي خالده فاجلس يا ربي اجلس يا ربي بصدر المائدة واعطي الطعام لواحد لواحد مع واحدة نحن الضيوف وانت انت وانت رب المنزل أدخل يا ربي أدخل يا رب السلامة مضجعي وعلى فراشي على فراشي يا رجايا تربعي وإليك فزنا وإليك فزنا يا إلهي واجمعي لننام في حضن الأماني الأمان الممتع نحن الضيوف وأنت أنت وأنت رب المنزل رب امتلكنا رب امتلك بيتي وأهلي واعتني وكما تشاء وكما تشاء يا رب عندي فافعلي هيمن علينا هيمن على هذا المكان ليمتلي خيرا وبرا من علاك من علاك الأفضل نحن الضيوف وأنت أنت وأنت رب المنزل ملك الملوك ملك الملوك يتولى دعوتي يا فرحتي يا فرحتي بحضوره يا بهجتي امكث معي امكث معي يا سيدي في بيعتي كيما تباركني تباركني وتحفظ أسرتي نحن الضيوف وأنت أنت وأنت رب المنزل أدعوك ربي أدعوك ربي كي تشرف منزلي فاقبل ضراعتي فاقبل ضراعة دعوتي وتنازلي وقد انتظرت ولقد فتحت الباب عند المدخل فادخل معي يا سيدي يا سيدي وتفضلي نحن الضيوف وانت انت وانت رب المنزل الرب لي راعي فلم يعزني شيء يسكنني مراعيا خضرا إله الحي خضرا إله الحي
الرب راعيا الرب راعيا فيه غدت كفايتي فلم يعوزني شيء فلم يعوزني شيء لماء الراحة يوردني مولاي يرد نفسي هاديا لبره إياي، لبره إياي.
الرب راعيا الرب راعيا فيه غدت كفايتي فلم يعوزني شيء فلم يعوزني شيء إن سرت في الوادي وادي ظلال الموت فلا أخاف أبدا أنت معي بدوت أنت معي بدوت الرب راعيا الرب راعيا فيه غدت كفايتي فلم يعوزني شيء فلم يعوزني شيء
عكازك القوي يا رب يحميني عصاك لي مرشدة بها تعزيني بها تعزيني الرب راعيا الرب راعيا فيه غدت كفايتي فلم يعوزني شيء فلم يعوزني شيء مائدة الهنا لرتب المنان أمام من ضيقني فالحمد لله كان نقي مسحت لي راسي بنعمة منك سمت ريان غابت كاسي ريان غادت كاسي
الرب راعيا الرب راعيا فيه غدت كفايتي فلم يعوزني شيء فلم يعوزني شيء خير ورحمة لمدة العمر وبيت ربي مسكني إلى مدى الدهر إلى مدى الدهر
الرب راعيا الرب راعيا فيه غدت كفايتي فلم يعوزني شيء فلم يعوزني شيء واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة هما دول أسرار كنيستنا اللي بيهم أحياء واحد سر المعمودية اللي فيه بغطس في المية تلات مرات في المية بكون زي يسوع ما كان مدفون واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة هما دول أسرار كنيستنا اللي بيهم أحياء التاني سر الميرون بعد المعمودية يكون ستة وتلاتين رشمة في جسمي وروح ربنا يحفظ واحد ويصون اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة هما دول أسرار كنيستنا اللي بيهم أحياء التالت سر الاعتراف علشان نبقى تملي نضاف اروح لابونا بعد ما اتوب اقول له على كل واحد الذنوب اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة هما دول أسرار كنيستنا اللي بيهم أحياء الرابع سر التناول وكمان اسمه سر الشركة جسد الرب ودمه بناخد أعظم نعمة وأكبر بركة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة هما دول أسرار كنيستنا اللي بيهم أحياء الخامس سر الكانوت يجي البابا او المطران يصلي ويرسم انسان يخدم بيت ربنا بايمان واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة هما دول أسرار كنيستنا اللي بيهم أحياء وسر مسحة المرضى سادس سر من الاسرار بالزيت يتمسح العيان يبرى من كل الاخطار واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة هما دول أسرار كنيستنا اللي بيهم أحياء سابع سر هو الزيجة يجمع في ربنا اتنين ويوحدهم في جسد واحد بعد ما كانوا جسدين واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة هما دول أسرار كنيستنا اللي بيهم أحياء دي كنيستك يا رب عروسة أسرارها أسوار تحمية تفضل بيهم ليك محروسة من كل عدو بيأذيها واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة هما دول أسرار كنيستنا اللي بيهم أحياء واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة هما دول أسرار كنيستنا اللي بيهم أحياء واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة هما دول أسرار كنيستنا اللي بيهم أحياء واحد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة هما دول أسرار كنيستنا اللي بيهم أحيا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة هم دول أسرار كنيستنا اللي بيهم آه
أحلى حبيب بيعزيني من طيبة قلبه يسبيني أحلى حبيب بيعزيني من طيبة قلبه يسبيني ويسهل كل الصعاب وبنور حبه هداني يسوع مش حد تاني يسوع اللي نجاني يسوع مش حد تاني يسوع اللي نجاني أنقذ نفسي من العذاب وبنور حبه هداني نساني كل شرور وقلبي ملأ بالنور نساني كل شرور وقلبي ملأ بالنور وفتح قدام الباب وبنور حبه هداني يسوع مش حد تاني يسوع اللي نجاني يسوع مش حد تاني يسوع اللي نجاني أنقذ نفسي من العذاب وبنور حبه هداني خلاني دايما فرحان واشوف جماله بالايمان خلاني دايما فرحان واشوف جماله بالايمان من حنانه القلب ده وبنور حبه هداني يسوع مش حد تاني يسوع اللي نجاني يسوع مش حد تاني يسوع اللي نجاني أنقذ نفسي من العذاب وبنور حبه هداني نفسي اقول لكل الناس بيسوع وحده الخلاص يا ما نفسي اقول لكل الناس بيسوع وحده الخلاص ما فيش غيره هو الباب وبنور حبه هداني يسوع مش حد تاني يسوع اللي نجاني يسوع مش حد تاني يسوع اللي نجاني أنقذ نفسي من العذاب وبنور حبه هداني آمين آمين تناتي آمين آمين آمين آمين تناتي آمين آمين من ماء الراحة يسقيني في مراعي خضراء جسدك ودمك يا إلهي حقيقة وذكرى
آمين آمين تناتي آمين آمين آمين آمين تناتي آمين آمين من ماء الراحة اسقيني وارويني وداني وحده بيحميني علمني الطاعة
آمين آمين تناتي آمين آمين آمين آمين تناتي آمين آمين اديني يا رب حسب قلبي واحميني بقدسك واهديني لبرك من حبي ومن اجل اسمك آمين آمين تناتي آمين آمين آمين آمين تناتي آمين آمين وامحكوا بيا عداي صورتك قدامي وانت يا يسوع انت عايزك تنور ايامي آمين آمين تناتي آمين آمين آمين آمين تناتي آمين آمين في جميع أوقاتي ويايا والبركة في بيتي وبطول أيام أنت معايا للدهر لاتي
آمين آمين تناتي آمين آمين آمين آمين تناتي آمين آمين
أنا الراعي الراعي الصالح اللي بغنماتي جاي ورايح على كف العيشة وبرعاها ومعايا ودايما أنا معاها أنا الراعي الراعي الصالح اللي بغنماتي جاي ورايح على كف العيشة وبراها ومعايا ودايما أنا معاها واسقيها لحد ما أسعدها أطعمها لا يوم أبعدها واسقيها لحد ما أسعدها أطعمها لا يوم أبعدها عن أرض الخضرة عن المية عن روحي وعن الأبدية عن أرض الخضرة عن المية عن روحي وعن الأبدية باخد غنماتي بحنية للمرعى الخضرة للمية وارعاها بحبي بلسوسان واعطف عليها واتحنن باخد غنماتي بحنية للمرعى الخضرة للمية وارعاها بحبي بلسوسان واعطف عليها واتحنن واسقيها لحد ما اسعدها اطعمها لا يوم ابعدها واسقيها لحد ما اسعدها اطعمها لا يوم ابعدها عن ارض الخضرة عن المية عن روحي وعن الابدية عن ارض الخضرة عن المية عن روحي وعن الابدية ونضل من غنمتي واحد أو ته أو حتى كان شارد مهدا بلاش أبدا ولا يهدى بالي غير لما ألاقي خروف الضاد ونضل من غنمتي واحد أو ته أو حتى كان شارد مهداش أبدا ولا يهدى بالي غير لما ألاقي خروف الضاد واسقيها لحد ما أسعدها أطعمها لا يوم أبعدها واسقيها لحد ما أسعدها أطعمها لا يوم أبعدها عن أرض الخضر عن المية عن روحي وعن الأبدية عن أرض الخضر عن المية عن روحي وعن الأبدية عارفاني وعارفة كمان صوتي وأعرفها وأنا أديها قوتي سهران الليل كله عليها من أي شرور أنا بحميها عارفاني وعارفة كمان صوتي وأعرفها وأنا أديها قوتي سهران الليل كله عليها من أي شرور أنا بحميها واسقيها لحد ما أسعدها أطعمها لا يوم أبعدها واسقيها لحد ما أسعدها أطعمها لا يوم أبعدها عن أرض الخضر عن المية عن روحي وعن الأبدية عن أرض الخضر عن المية عن روحي وعن الأبدية وأفضل أعزف لها على الأرغل أناشد فدينا الحلوة وأقول وأرتل لها مزامير داود وأحكي لها إزاي ربنا موجود وأفضل أعزف لها على الأرغل أناشد فدينا الحلوة وأقول وأرتل لها مزامير داود وأحكي لها إزاي ربنا موجود واسقيها لحد ما اسعدها اطعمها لا يوم ابعدها واسقيها لحد ما اسعدها اطعمها لا يوم ابعدها عن ارض الخضر عن الميه عن روحي وعن الابديه عن أرض الخضر عن المية عن روحي وعن الأبدية أنا خاطئ في اللي يا ربي أنا خاطئ في اللي يا ربي أنا خاطئ وبدي أتوب أنا خاطئ وكل الذنوب أنا خاطئ وبدي أتوب أنا خاطئ وكل الذنوب أنا خاطئ أنا خاطئ أنا خاطئ في اللي يا ربي يا ربي أنا اللي طغيت وأنت اللي طويل الروح يا ربي أنا اللي طغيت وأنت اللي طويل الروح ارحمني أنا اللي بديت واشتد علي النوح أنا خاطي أنا خاطي أنا خاطئ في اللي يا ربي أنا خاطئ في اللي يا ربي أنا خاطئ اغفر لي يا ربي انا خاطي وبدي اتوب انا خاطي وكل ذنوب انا خاطي وبدي اتوب انا خاطي وكل ذنوب انا خاطي انا خاطي انا خاطي اغفر لي يا ربي اللص اليمين ناداك قال اغفر لي يا قدوس اللص اليمين ناداك قال اغفر لي يا قدوس وانت برحمتك ورضاك فتحت له باب الفردوس انا خاطي انا خاطي انا خاطي اغفر لي يا ربي انا خاطي اغفر لي يا ربي انا خاطي اغفر لي يا ربي انا خاطي وبدي اتوب انا خاطي وكل ذنوب انا خاطي وبدي اتوب انا خاطي وكل ذنوب انا خاطي انا خاطي انا خاطي اغفر لي يا ربي العشر قبلت إليك وغفرت له الآثام العشر قبلت إليك وغفرت له الآثام يا رب اتكلت عليك اشفيني من الآلام أنا خاطي أنا خاطي أنا خاطي اغفر لي يا ربي أنا خاطي اغفر لي يا ربي أنا خاطي اغفر لي يا ربي أنا خاطي وبدي أتوب أنا خاطي وكل ذنوب أنا خاطي وبدي أتوب أنا خاطي وكل ذنوب أنا خاطي أنا خاطي أنا خاطي اغفر لي يا ربي الزانية غفرت لها لما سكبت الدموع الزانية غفرت لها لما سكبت الدموع والناس فرأفت بها حين لمست صوبك يا يسوع أنا خاطي أنا خاطي أنا خاطي اغفر لي يا ربي أنا خاطي اغفر لي يا ربي أنا خاطي اغفر لي يا ربي أنا خاطي وبدي أتوب أنا خاطي وكل ذنوب أنا خاطي وبدي أتوب أنا خاطي وكل ذنوب أنا خاطي أنا خاطي أنا خاطي اغفر لي يا ربي أنا خاطي ذليل وأسيم وطبعي الخطأ على طول أنا خاطي ذليل وأسيم وطبعي الخطأ على طول وانت الرحمن الرحيم حرف من كلامك لا يزول ده انا خاطي ده انا خاطي ده انا خاطي اغفر لي يا ربي انا خاطي اغفر لي يا ربي انا خاطي اغفر لي يا ربي انا خاطي وبدي اتوب انا خاطي وكل ذنوب انا خاطي وبدي اتوب انا خاطي وكل ذنوب انا خاطي انا خاطي انا خاطي اغفر لي يا ربي نساني لساني الشيطان وصاياك بعدني عن الإنجيل لساني الشيطان وصاياك بعدني عن الإنجيل وجدت العالم أشواك وكل الحياة تضليل أنا خاطئ أنا خاطئ أنا خاطئ اغفر لي يا ربي أنا خاطئ اغفر لي يا ربي أنا خاطئ اغفر لي يا ربي أنا خاطئ وبدي أتوب أنا خاطئ وكل ذنوب أنا خاطئ وبدي أتوب أنا خاطئ وكل ذنوب أنا خاطئ أنا خاطئ أنا خاطئ اغفر لي يا ربي رحمتك ولا خطاياي اغفر لي أنا المسكين رحمتك ولا خطاياي اغفر لي أنا المسكين من شري وجهل صباي خايف من صوتك وحزين أنا خاطئ أنا خاطئ أنا خاطئ اغفر لي يا ربي أنا خاطئ اغفر لي يا ربي أنا خاطئ اغفر لي يا ربي أنا خاطئ وبدي أتوب أنا خاطئ وكل ذنوب أنا خاطئ وبدي أتوب أنا خاطئ وكل ذنوب أنا خاطئ أنا خاطئ أنا خاطئ اغفر لي يا ربي أنا الأعمى بدون رفيق لا ليا صاحب ولا صديق جالس أستعطي في الطريق نور عيني يا حبيبي يسوع نور عيني يا حبيبي يسوع نور عيني يا حبيبي يسوع بالبشرى جاني خبر مسموع يسوع ماشي وسط الجموع صرخت ارحمني يا رب يسوع نور عيني يا حبيبي يسوع
نور عيني يا حبيبي يسوع نور عيني يا حبيبي يسوع أحد التلاميذ انطهرني على صوت صراخ انتقدني يسوع تحنن وسألني نور عيني يا حبيبي يسوع نور عيني يا حبيبي يسوع نور عيني يا حبيبي يسوع ما يهمنيش المنتقدين يسوع صادق ووعد وامين تفل على الارض وصنع طين نور عيني يا حبيبي يسوع نور عيني يا حبيبي يسوع نور عيني يا حبيبي يسوع شفق علي انا الفقير قلبي من الفرح هيطير كنت اعمى ولا بصير نور عيني يا حبيبي يسوع توها أنا أخبر بفاد الخطة أنا أبشر كنت أعمى ولن أبصر نور عيني يا حبيبي يسوع نور عيني يا حبيبي يسوع نور عيني يا حبيبي يسوع ليه يا ناس بتنتهروني انا كامل السن سألوني يسوع جه وفتح لي عيوني نور عيني يا حبيبي يسوع نور عيني يا حبيبي يسوع نور عيني يا حبيبي يسوع إن جيت يا خطية ساعدك صدقني ده يسوع بيحبك ويفتح لك عيون قلبك نور عيني يا حبيبي يسوع نور عيني يا حبيبي يسوع نور عيني يا حبيبي يسوع إن جيت يا خاطي لمسيات أنا لحياتك الأبدية وتعيش في السماء الباهية نور عيني يا حبيبي يسوع نور عيني يا حبيبي يسوع نور عيني يا حبيبي يسوع
بقى أنا أستاهل إنك تتجسد علشاني وإنت بجلالك تشبه إنساني وتجرب عيشتي وتجرب عيشتي مين أنا مين يمكن نسيت أنا مين أنا التراب الفكر يا ناسي أنا التراب إياك تنسي إياك تنسي إياك تنسي إياك تنسي بقى أنا أستاهل إنك تخبط على قلبي وإنت بجلالك واقف قدامي وتقول افتح لي وتقول افتح لي
مين أنا مين يمكن نسيت أنا مين أنا التراب افتكر يا ناسي أنا التراب إياك تنسي إياك تنسي إياك تنسي إياك تنسي بقى أنا أستاهل اللي عملته علشاني وانت بجلالك واقف مكاني وحامل ذنبي وحامل ذنبي مين أنا مين يمكن نسيت أنا مين أنا التراب افتكر يا ناسي أنا التراب إياك تنسي إياك تنسي إياك تنسي
انا التراب اياك تنسي اياك تنسي اياك تنسي اياك تنسي أنا ولا أستاهل شيء اغفر لي يا ربي وانت بجلالك انسى لي أسامي وارحمني يا ربي وارحمني يا ربي
مين انا مين يمكن نسيت انا مين انا التراب افتكر يا نفسي انا التراب اياك تنسي اياك تنسي اياك تنسي اياك تنسي احفظني في رضاك باقي ايام عمري اجذبني من وراك اجذبني وانا اجري اجذبني وانا اجري يا ساكن في علاك يا من له أمري قد قلت لا أنساك من مسك مس عيني من مسك مس عيني أيقظني للصلوات عضدني يا ربي واحميني من الذات وكن ينبوع حبي وكن ينبوع حبي احفظني في رضاك باقي ايام عمري اجذبني من وراك اجذبني وانا اجري اجذبني وانا اجري املاني بالاشواق نحوك حبيب قلبي متى متى اراك عند انتهاء دربي عند انتهاء دربي هيئني للبركات واسكب سكيب حبك انسى كل اللي فات ها يدي اضعها في يدك ها يدي اضعها في يدك احفظني في رضاك باقي ايام عمري اجذبني من وراك اجذبني وانا اجري اجذبني وانا اجري لن أطلقك يا يسوع ما لم تباركني ولا أرضى بحالة الجوع فتعالى واشبعني فتعالى واشبعني عقلي أصبح حيران من فرط ذاك الحب ارحمني ده أنا إنسان خليك دوما بقربي خليك دوما بقربي احفظني في رضاك باقي ايام عمري
طلع جرس رنيت رنيت والشمام ساهي طفيت والملايكة بتسبح تسبيح حلوة بتفرح إلى جرس رنيت رنيت والشمام ساهي طفيت والكهنة والناس صليت والكنيسة كلها فرحت يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا العجرس رنت نادت وشموع الفرح انقادت والبخور للسما طالع ويسوع للألحان سامع العجرس رنت نادت عالناس والناس اهي راحت والمعلم بيرنم واحنا منه بنتعلم يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا الأجرس رنت رنت والناس كلها هللت والشمام سرتلت والكنيسة أهي حلوت يا جرس رني رني بشر اللي بعيد عني صوتك يا جرس يسعدني بشرني باللي فداني يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا الأجرس رنت رنت والناس للحمل سجدت في السر العظيم أمنت وخدت بركة مع طرفيت الأجرس رنت رنت والبركة عالناس حلت ونالت نعمة ما تناولت وبإذن أبونا انصرفت يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا
إنجيل المسيح هو سمين تحيا به كل النفوس قوة الله العظيمة مفتاحا لباب الفردوس نادوا باسمي على السطوح للجبهة للشاردين من كان تائها انتح يا روحه شدوا الصوت للنائمين إنجيل المسيح هو سمين تحيا به كل النفوس قوة الله العظيمة مفتاحا لباب الفردوس لا تستحوا من انجيلي طوباكم اذا طردوكم عوض الهوان مجد وتهليل افرحوا ما تعيروكم إنجيل المسيح هو سمين تحيا به كل النفوس قوة الله العظيمة مفتاحا لباب الفردوس ما أجمل كل الأقدام حاملة إنجيل السلام أبج وأحلى من كل كلام على رؤوسكم ارفعوا لكرام إنجيل المسيح هو سمين تحيا
احفظوا كلام الانجيل وكرزوا من جيل لجيل من يحفظ كلام الله يجده كالشهد يا محلاه إنجيل المسيح هو سمين تحيا به كل النفوس قوة الله العظيمة مفتاحا لباب الفردوس دواء كل نفس سقيمة طبيبا للمجرمين غذاء للروح الكريمة نورا لكل العالمين إنجيل المسيح هو سمين تحيا به كل النفوس قوة الله العظيمة مفتاحا لباب الفردوس شرف يا رب مجمعنا واجعلنا نحفظ يومك واغفر خطايانا وارحمنا وحل فينا بقدومك إنجيل المسيح هو سمين تحيا به كل النفوس قوة الله العظيمة مفتاحا لباب الفردوس في سبيل حبك يا يسوع في سبيل حبك يا يسوع نتحمل كل الدموع نتحمل كل الدموع نتلذذ بالآلام نتعطش للأوجاع نتلذذ بالآلام نتعطش للأوجاع في سبيل حبك يا يسوع في سبيل حبك يا يسوع انت فديتني بدمك وروحك عزاني مش ممكن انسى جروحك وخلاص نفسي المجاني مش ممكن مش ممكن مش ممكن انساك يا يسوع مش ممكن انساك يا يسوع في سبيل حبك يا يسوع في سبيل حبك يا يسوع نتحمل كل الدموع نتحمل كل الدموع نتلذذ بالآلام نتعطش للأوجاع نتلذذ بالآلام نتعطش للأوجاع في سبيل حبك يا يسوع في سبيل حبك يا يسوع مش ممكن افرط فيك ده حبك دين عليا وما فيش حب ابدا يساويك انت اغلى ماليا مش ممكن مش ممكن مش ممكن انساك يا يسوع مش ممكن انساك يا في يسوع سبيل حبك يا يسوع في سبيل حبك يا يسوع نتحمل كل الدموع نتحمل كل الدموع نتلذذ بالآلام نتعطش للأوجاع نتلذذ بالآلام نتعطش
مسددت ليا ديوني جيت لك وانا اعمى فتحت ليا عيوني انت حبيب قلبي اروح لمين غيرك انت حبيب قلبي اروح لمين غيرك انت يسوع ربي اركع واصل ليلك انت يسوع ربي اركع واصل ليلك
جيت لك وانا خاطي غفرت لي ذنوبي طهرت لي قلبي وسترت لي عيوبي انت حبيب قلبي اروح لمين غيرك انت حبيب قلبي اروح لمين غيرك انت يسوع ربي اركع واصل ليلك انت يسوع ربي اركع واصل ليلك
جيت لك وانا مجروح ضمت ليا جروحي وبروحك القدوس انا عشت ليا روحي انت حبيب قلبي اروح لمين غيرك
انت حبيب قلبي اروح لمين غيرك انت يسوع ربي اركع واصل ليلك انت يسوع ربي اركع واصل ليلك
تعيد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للقديس العظيم الأنبا برسوم العريان في اليوم الخامس من الشهر الصغير كل عام وبهذه المناسبة يجتمع المؤمنون في ديره المعروف بالمعصرة قرب حلوان وتقام الاحتفالات التي تجمع كل شعب مصر فرحين ومهللين لهذا القديس العظيم الذي من أهل مصر يسهر الناس الليل كله وينشدون للقديس طالبين ظهوره المبارك فكان يستجيب ويظهر لهم ويهز لهم نخلة كانت موجودة بالدير كبرهان على ظهوره المبارك لذلك اعتادت جموع الشعب أن يهتفوا للقديس قائلين هز النخلة يا عريان هل ببركتك كمان خلي الشعب يبات فرحان يشهد آيات بالعيان هز النخلة يا عريان وانا داخل في المعصرة القارفات منورة اسمع هيصة اقول يا ترى بيقولوا ايه شعب العريان هز النخلة كمان وكمان هز النخلة يا عريان هل ببركتك كمان خلي الشعب يبات فرحان يشهد آيات بالعيان هز النخلة
شايف شخصك الغالي واقف ماري جرجس جنبك واقف والصوت بيضوي يا عريان باركنا كمان وكمان هز النخلة يا عريان هي اللي ببركتك كمان خلي الشعب يبات فرحان يشهد آيات بالعيان هز النخلة يا عريان وكل أيام أعيادك والشعب حواليك بيشارك بالفرحة يطلب بركتك وتسمع صوته يا عريان هز النخلة كمان وكمان هز النخلة يا عريان هي اللي ببركتك كمان خلي الشعب يبات فرحان يشهد آيات بالعيان هز النخلة يا عريان والتعبان كان بيطوعك عايش معاك في قليتك حاضر أصوامك وصلواتك للناس حق يصيحوا كمان هز النخلة يا عريان
هز النخلة يا عريان هي اللي ببركتك كمان خلي الشعب يبات فرحان يشهد آيات بالعيان هز النخلة يا عريان
كنت في نعمة في بيت أبي عايش سعيد لكني طلبت نصيبي لأعيش بعيد كنت في نعمة في بيت أبي عايش سعيد لكني طلبت نصيبي لأعيش بعيد خالفت أهلي طوعت جهلي كي أفعل ما أريد ذهبت إليك وربعيدة عن الأنظار لكي ما أحيا في حرية ما على شرار ذهبت إليك ورا بعيدة عن الأنظار لكي ما أحيا في حرية ما على شرار إبليس خدعني بمكره زرعني وألقاني في النار في الشر أصبحت عايش لعادات يسير أطيع هوايا وأنا ساير من غير تفكير في الشر أصبحت عايش لعادات يسير أطيع هوايا وأنا ساير من غير تفكير صرفت مالي ولم أبالي وصرت فقير مدة قصيرة ونفذ مالي وطلبت القوت لما الأحبة رأوا حالي راجوا للموت مدة قصيرة ونفذ مالي وطلبت القوت لما الأحبة رأوا حالي رجل الموت نسيوا الولايم تركوني صايم وأصبحت ممقوت طلبت من واحد منهم يعمل فيا خير يبحث لي عن عمل حتى ولو حقير طلبت من واحد منهم يعمل فيا خير يبحث لي عن عمل حتى ولو حقير يا حزن قلبي وجد لي صاحبي شغل تراعي الخنازير رجعت حالا إلى نفسي وقلت أتوب أرجع لأبي يغفر لي كل الذنوب رجعت حالا إلى نفسي وقلت أتوب أرجع لأبي يغفر لي كل الذنوب لما رآني حالا ناداني ابني أيا محبوب يا خاطي اصغي لكلامي واسمع لي ارجع لنفسك وطوعني واعمل مثلي يا خاطي اصغي لكلامي واسمع لي ارجع لنفسك وطوعني واعمل مثلي يزيد سرورك ويزهو نورك في ظل العالي
بعد سجودي لعرش الغرور صمنا حناي لذل الشرور بعد سجودي لعرش الغرور صمنا حناي لذل الشرور يسوع نجاني حبه اشتراني يسوع نجاني حبه اشتراني بدم كريم
مال أيامي أفراح وهنا والأرض صارت ليا سماء مال أيامي أفراح وهنا والأرض صارت ليا سما وسط البرية عيشة هنية وسط البرية عيشة هنية هي النعيم كم ذقت في بعدي من آلام وعشت يشتهي قلبي السلام كم ذقت في بعدي من آلام وعشت يشتهي قلبي السلام وسط أحزاني ذلي وهواني وسط أحزاني ذلي وهواني زرني الرحيم مال أيامي أفراح وهنا والأرض صارت ليا سماء مال أيامي أفراح وهنا والأرض صارت ليا سما وسط البرية عيشة هنية وسط البرية عيشة هنية هي النعيم غربتي طالت وكان الحنين يملأ قلبي يسوع الأمين غربتي طالت وكان الحنين يملأ قلبي يسوع الأمين فرح برجوعي مسح لدموعي فرح برجوعي مسح لدموعي
الأرض صارت ليا سما وسط البرية عيشة هنية وسط البرية عيشة هنية هي النعيم من لي سواك يحميني من كل شر قائم من لي سواك يحميني من كل شر قائم من لي سواك يرويني من كل نبع فائض أنت إلهي لا سواك أنت إلهي لا سواك أنت إلهي لا سواك أنت إلهي لا سواك من لي سواك سيدي يملا فراغ وحدتي من لي سواك سيدي يملا فراغ وحدتي من لي سواك مرشدي يهمس لي في خلوتي أنت إلهي لا سواك أنت إلهي لا سواك أنت إلهي لا سواك أنت إلهي لا سواك كيف أخاف في الطريق وأنت لي نبع الرجاء كيف أخاف في الطريق وأنت لي نبع الرجاء كيف بدونك أسير في عالم بلا عناء أنت إلهي لا سواك أنت إلهي لا سواك أنت إلهي لا سواك أنت إلهي لا سواك آتي إليك ضارعا فانظر لدمعي من علاك آتي إليك ضارعا فانظر لدمعي من علاك انظر إلي ساندا حتى أعيش في رضاك أنت إلهي لا سواك أنت إلهي لا سواك أنت إلهي لا سواك أنت إلهي لا سواك
قلبي بيفرح لما بيسمع صوت فادينا لما بيحضر في وسطينا بيعزينا قلبي بيفرح لما بيسمع صوت فادينا لما بيحضر في وسطينا بيعزينا
صوت يسوع الحلو دايما صوت يسوع الحلو دايما صوت يسوع الحلو دايما بيعزينا صوت يسوع الحلو دايما بيعزينا
لما نصلي لما نجاهد لما نرنم روح الله يرشد ويبارك ويعلم لما نصلي لما نجاهد لما نرنم روح الله يرشد ويبارك ويعلم صوت يسوع الحلو دايما صوت يسوع الحلو دايما صوت يسوع الحلو دايما بيعزينا صوت يسوع الحلو دايما بيعزينا
نغلب إبليس وجنوده وسهامه لما نكون حاملين كتابه نقرا كلامه نغلب إبليس وجنوده وسهامه لما نكون حاملين كتابه نقرا كلامه
صوت يسوع الحلو دايما صوت يسوع الحلو دايما صوت يسوع الحلو دايما بيعزينا صوت يسوع الحلو دايما بيعزينا
لو دخلنا العمق حنشاهد جماله ونتمتع بأوصافه وجلاله لو دخلنا العمق حنشاهد جماله ونتمتع بأوصافه وجلاله
صوت يسوع الحلو دايما صوت يسوع الحلو دايما صوت يسوع الحلو دايما بيعزينا صوت يسوع الحلو دايما بيعزينا
صوت يسوع أحيا لعذر بعد موته أخرجه بالأمر وبسلطان لاهوته صوت يسوع أحيا لعذر بعد موته أخرجه بالأمر وبسلطان لاهوته
صوت يسوع الحلو دايما صوت يسوع الحلو دايما صوت يسوع الحلو دايما بيعزينا صوت يسوع الحلو دايما بيعزينا
يوم ميلادك يا يسوع مش ممكن ابدا هنساه يوم ما اتولدت يا يسوع ووهبت ليا الحياة يوم ميلادك يا يسوع مش ممكن ابدا هنساه يوم ما اتولدت يا يسوع ووهبت ليا الحياة
تعال يا ربي أسكن جوا قلبي تعال يا ربي أسكن جوا قلبي وتعالى يا يسوع وحدك جوه قلبي وتعال يا يسوع وحدك جوا قلبي يوم ميلادك يا يسوع هو أعز عندي من كل ميلاد يا يسوع حتى أعز حبايبي يوم ميلادك يا يسوع هو أعز عندي من كل ميلاد يا يسوع حتى أعز حبايبي تعال يا ربي أسكن جوا قلبي تعال يا ربي أسكن جوا قلبي وتعالى يا يسوع وحدك جوه قلبي وتعال يا يسوع وحدك جوا قلبي يوم ميلادك يا يسوع أسعد يوم للإنسان انتهت كل الدموع وتغير كل الزمان يوم ميلادك يا يسوع أسعد يوم للإنسان انتهت كل الدموع وتغير كل الزمان تعال يا ربي أسكن جوا قلبي تعال يا ربي أسكن جوا قلبي وتعالى يا يسوع وحدك جوه قلبي تعال يا يسوع وحدك جوا قلبي يوم ميلادك يا يسوع هو يوم يسوع والسما بقيت بلادي يوم ميلادك يا يسوع هو يوم ميلادي ولدتني من فوق يا يسوع والسما بقيت بلادي تعالى يا ربي أسكن جوا قلبي تعالى يا ربي أسكن جوا قلبي وتعالى يا يسوع وحدك جوا قلبي تعالى يا يسوع وحدك جوا قلبي سنة جديدة للحياة يا ريت تيجي وتبتديها وتباركها يا يسوع ويكون حبك ماليها سنة جديدة للحياة يا ريت تيجي وتبتديها وتباركها يا يسوع ويكون حبك ماليها